بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة
هذه الوقفة للكلام على التفسير وكنا قد وقفنا عند تفسير قوله سبحانه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد بعد أن مكثوا في الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وكانوا آية بينة هيضرب بها المثل وهذا من عجائب التدبير والرب قدير وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون باعوا أنفسهم لله فكانوا آية تتلى تحرك القلوب الجامدة القلوب آه تدفع بواعث الإيمان وحتى المفاصلة والتمايز بين الحق وبين الباطل حتى لو كان صاحب الحق غلاما لا بأس الحق لا يعرف لا بكبر سن ولا بصغر سن لا يعرف بذكورة ولا بأنوثة لا يعرف بكثرة ولا بقلة ولا بقلة الحق ما وافق الكتاب والسنة والباطل ما خالف ذلك والباطل ما خالف ذلك فكانوا آية بينة ولما استيقظوا يعني قالوا لبثنا قالوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم انظر المشهد هذا لما تنظر في قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ده هذا واقع هذا واقع ليس فقط لكونهم ناموا في الكهف فعلا واستيقظوا وبعثهم ربنا تبارك وتعالى بعد طيلة هذه المدة وبالتالي فالتساؤل دوافعه معلومة والإجابة أيضا آه كيف يجيب الإنسان بعد نومة وقام منا على مثل إلا إن إحنا لبيت نمنا يوم أو بعض يوم ما ده حالة الإنسان حال نفس القضية كما ذكرنا وهو يواجه الموت يواجه الموت يعني المدة التي لبثها مكث في الدنيا ما قدرها تخيل الواحد منا لو عاش 100 سنة طبعا أعمار الأمة ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يجاوز ذلك وأعذر الله إلى رجل بلغ به ستين سنة ما تخيل إيه المتصور وأنت تعاني حتى سكرات النزح إيه اللي تشعره إيه اللي هيحسه الإنسان عاش ألف سنة بلاش 100 سنة إيه اللي هتشعره اللحظات الأخيرة فعلا وحتى تنحو وشريط الذكريات ونحو ذلك انت بتنسى اللي اكلته امبارح اللي اكلته فما بالك بسكرات نزع ولحظات وفاه والعمر اللي انت قضيته والله وكانه كان يوم او بعض يوم او بعض طب ده يساوي او يستاهل او يستحق ان الانسان يبيع دينه بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء او بدنيا غيره ده سطحية ده, ده, ده غفلة غفلة شديدة نزوة وشهوة و... ويا ريت هتستمر والدوم ده هتنتهي تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم وتترك خلود فلا موت من أجل لحظات ثانيات ده إيه الغباء المستحكم ده بس لما تس... ولذلك لما تقل مع نفسك لابد أن تقرع وتوبخ هذه النفس وتوبخ على غفلتها وعلى تقصيرها في حق الله وعلى إسرافها في الذنوب وفي المعاصي مسألة والله لا تستحق ما حتى لو كانت شهوات دامت لو دامت لغاية ما انتقلت إليك وهي تزول وسريعة الانقضاء سريع سريع تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم ويبقى الذنب والندم فالإنسان يستشعر هذه المعاني الإيمانية وهي حقائق لا أقول أشبه بحقائق لا هي دي الحقيقة هي دي ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت يعرفه الناس ثم لا يستعدون له ثم لا يستعدون لك كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وهم لما استيقظوا ردوا علمهم لله قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ده حتى لو تحققت من ال- ال- الشيء قل لا أعلم لا حرج لا حرج هذا فعل المفتي لا أقصد المفتي على الجمعة لا أي مفتي أي مفتي بعد ما يفتي في المسألة يقول والله أعلم مأخوذ هذا من قوله سبحانه ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا فبعدما أخبره سبحانه بمدة مكثهم ولبسهم في المسجد أمره برد العلم لله فكيف بالمسائل الاجتهادية ما أنت صحيح اجتهدت وأنت رجل مجتهد عندك آلية النظر بس قد تخطئ قد تخطئ الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ولذلك تقول والله أعلم هذا أحرى وإلا في المسائل معلومة قل الله أعلم بما لبثوا فهم لما استيقظوا متأدبين بأدب الشريعة على الرغم من حداثة السن قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم البعث التحريك من سكون وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أي كما ضربنا على آذانهم وزدناهم هدى وقلبناهم في الكهف بعثناهم أجل كل ذلك من فعل الله به كل ذلك من فعل الله القدير جل في علاه بهم أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيئاتهم والثياب والأحوال التي كانوا عليه ليتساءلوا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم هذه شبيهة بقوله سبحانه ليكون لهم عدوا وحزنا ليكون لهم عدوا وحزنا فكذلك بعثهم سبحانه ليتساءلوا بعثهم لم يكن لأجل التساؤل لا لكونهم آية ستتلى ستحرك القلوب الجامدة والهامدة قالوا لبثنا يوما وبعض يوم وذلك لأنهم دخلوا الغار غدوة وخرجوا أو, أو, أو, أو بعثوا واستيقظوا في آخر اليوم في آخر دخلوا أول نهار ولما استيقظوا كان آخر اليوم آخر اليوم فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال رئيسهم الله أعلم بالمدة الذي قال ذلك الله أعلم بما لبثتم ربكم أعلم بما لبثتم أن الذي قال ذلك هو رئيس ورئيسهم شاب وكلهم شباب كلهم مش رئيسهم يعني عنده مثلا 60 70 سنة لا ده كلهم شباب كلهم شباب ولكن قد يكبرهم بسنة ونحو ده يسبقهم بعلم ويقتضونه أميرا عليهم كل ذلك وارد كل ذلك وارد قرئت بورقكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر وقرئت أيضا بورقكم بورقكم بالتسكين على مثل هذا النحو وقرئت بورقكم بكسر الباء أيضا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر قرئت بفتح الباء وبكسر الباء وبتسكين الواو وبتسكين الواو قراءات في الآية بيخبر ويروى أنهم لما انتبهوا انتبهوا جياعا انتبهوا جياعا وإن الذي بعثوه كان أصغرهم أصغرهم سنا هذا وارد هذا وارد والمدينة هي أفسوس وبيقال عنها ترسوس أفسوس أو ترسوس وكان اسمها في الجاهلية أفسوس فلما جاء الإسلام سموها ترسوس سموها ترسوس كان ابن عباس يقول كان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في زمانهم طبعا العملات بتتغير وممكن كل رئيس وكل ملك يغير العملة حط صورتي على العملة دي بعد الملك اللي قبلي فتبص تلاقي ان لما بعثوا هم وطبعا 309 سنين اللي أتى ملك من وراء ملك فتغيرت العملة فتغيرت فابن عباس رضي الله عنه يقول كان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في زمان والملك اللي كان في زمانهم مات وأتى كذا ملك وتغيرت العملة وتغيرت العملة فلينظر أيوة أزكى طعاما قال ابن عباس أحلوا ذبيحة أحلوا ذبيحة وليه قالوا أحل ذبيحة لأن أهل الزمان الذي كانوا فيه كانوا يذبحون على اسم الصنم ودول موحدين يتحرون الحلال والحرام وقيل عن أهل السنة هم الذين يتحرون ما يدخلونه في بطونهم ما يدخلونه في بطونهم فكان أهل البلد بيذبحوا على اسم الصنم فطلبوا من صغيرهم لما بعثوه قالوا فلينظر أيها أزكى طعاما يقول ابن عباس أي أحل ذبيحة ذبيحة حلال ناس بتسبح مثلا بسم الله تبارك وتعالى وكان فيهم قوم يخفون إيمانهم كان فيهم قوم بيخفوا إيمانهم بيتكتموا زي مؤمن آل فرعون زي مؤمن آل فرعون ابن عباس أيضا يقول رضي الله عنهما كان عمة مجوسا عمة القوم كانوا مجوسا وذبيحة المجوسية لا تؤكل الذي أباحته الشريعة ذبيحة أهل الكتاب إذا ذبحوا بمحدد في منحر تؤكل ذبيحة أهل الكتاب والأصل فيهم أنهم يذبحون بمحدد في منحر كون أن الشبهة طرأت في الأيام الأخيرة وبقى صعق كهربي وبقى وبقى دي مسألة مستجدة وإلا فالأصل فيهم واليهود أشد حيطة من النصارى في الذبح أشد حيطة من النصارى في الذبح فحتى لو ذبح المجوسي أو أو المشرك صيني روسي شيوعي لا توكل ذبيحة حتى لو ذبح بمعدد في منح انظر لا تؤكل الذي أجيز واستثني هو ذبيحة أهل الكتاب ولو علمنا أن الكتاب صعاق صعق كرب لا تؤكل يا الأخرى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هي ذبائحهم باتفاق المفسرين وقيل أزكى طعاما أي أكثر بركة وقيل أنهم أمروه أن يشتري ما يظن أنه طعام يكفي الاثنين أو الثلاثة كنوع من التقية في التصرف لما يشتري طعام اثنين أو ثلاثة يبقى مش هينتبه لهم القوم ولأن الملك كان بيطلبهم وكان معروف وهم طبعا لابثوا هذه المدة ويظنون أنهم مكثوا يوم أو بعض يوم في الكهف فكانوا متخوفين كانوا وبالتالي لو بعث واحد يطلب طعام سبعة بالعدل فممكن هيحدث ريبة يحدث ريبة يثير الشك لا فطلبوا منه أن يأتي بطعام اثنين أو ثلاثة فده هيكون صرف نظر صرف انتباه صرف انتباه وبالتالي تتحقق المصلحة وطعام الاثنين او الثلاثة هيكفيهم وتنتفع المضرة والمفسدة وخصوصا اذا ما طبخ هيكفي الجماعة وقيل ازكى طعاما اي اطيب او ارخص فليأتكم برزق منه اي ببعضه وليتلطف اي في دخول المدينة وشراء الطعام ولا يشعرن بكم احد هو داخل المدينة يدخلها بحيطة بحذر دي ناس مبسوطة ناس مطلوبة للقانون ناس أو مطلوبة لحبل الإعدام لحبل الإعدام فالمسألة عايزة حيطة وحذر وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا أي لا يخبرن وقيل إن ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع فيه فيما وقع فيه شوف التناصح ان خلي المضر على قدك خلي الم... وكان دي كانت وصيه ما دي تقول بديهيه اه ان كانت المضره خليها على قدك ليه هتعديها للاخرين لازم تجرجر فلان وعلان وسين وصاد وعين وغير ليه ليه بتتنفل في اذى البشر لما ده خليها قصره على شخصك خليها قصره ما ده نفس القضيه انت تقرا في قصه عبد الله الغلام المذكور في سورة البروج الراهب لما علمه ولما شاهد منه مشهد الكرامة ما هو أخذ الحجر وقال يوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر والدب اعترضت طريق الناس والناس ما يستطيعون زحزحة الدابة الكل خايف منها رجال ونساء وكبار وصغار فالولد الغلام أخذ الحجر الصغير وقذف به الدابة فوقعت صريعة فكانت آية طبعا آية واضحة ما لو كانت المسألة مسألة حجر كبير ولا صغير ما دي مش عايزة فهم ولا عايزة فتاة ما الكبير والصغير حاول انه ياخد حجر كبير قوي ويقذف بيه الدب عشان تموت عشان يمر ده ده ده والد مش عايزه فتاكه عقليه ولكن لم يستطع احد زحزحه الدابه واخافتهم وروعتهم ولوري اخذ الحجر وسمى الله فوقعت الدابه صريعه ورجع يحكي للراهب فماذا قال له؟ قال انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى انظر للمقدمات والنتائج أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت وده شاك فلا تخبر عني وكأنها مسألة ما بقول لك مش مسألة فتاكة ولا ولا عايزة نباءة لا خلي المضرة خسر على شخص خلاص أنت ابتليت احتسب اه احتسب ما تجرش المضرة الآخرين ما تجرش المضرة للآخرين فنفس القضية كانت وصية للصغير لما بعث لشراء الطعام وكأنهم قالوا له إن انبهر عليك وتسلطوا عليك فلا توقعن إخوانك لا تدل القوم على مكانهم هم خرجوا هاربين هتدلهم أنت على مكانهم مفيش داعي مفيش داعي ولا توقع إخوانك فيما وقعت في انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملته ده شاهد الامر ان كانوا مستكرهين والايه دي البعض استدل بها بعض العلماء ان الاستكراه رخصه لهذه الامه لم يكن رخصه للامم السابقه لم يكن ايه الدليل ما الدليل ده دول غلمان ده شباب صغار سن واضح ان هم مستكرهين فانهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملاتهم قالوا ولن تفلحوا اذا ابدا ازاي ده لو رجموكم او قعدوكم في المله وحتى على جهه الاستكراه وتنطقوا حتى بكلمه الكفر الحرج في حرج عندهم في ملتهم وفي زمانهم كان في حرج الحرج ده صار مرفوع عن الامه دي ولذلك انت تقرأ في الحديث وانتبه ما ده استدلالات العلماء ده عندهم نظر أدق من ميزان ذهب أدق العلماء لما انت هتقرأ في النص في الحديث هتقرأ ايه إن الله رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وكأن ده رفع للأمة ده من خصائص الأمة من رحمة الله بهذه الأمة تقول أمة ضعيفة قل ما شئت رفع عنها ربنا الأغلال والأصل التي كانت على الأمم السابقة وإلا فالاستكراه في من مضى كانش عسر بيشهد لنا ذلك أيضا حديث طارق بن شهاب فالرجل الذي هددوه وطلبوا منه أن يتقرب لصنم بذبابة ففعل فدخل النار الله ده بيهددوه في استكراه والاستكراه بيلغي الاختيار عندنا وبيرفع الاثم ايضا لا ما كانش عنده المسألة دي ما كانتش في من مضى بدليل ان هو لما تقرب للصنم بذبابه وهو مستكره دخل النار دخل النار ففي الحديث رفع عليه عن امتي اذا ده خاص بالامه ولابد من الانتباه لكل حرف لكل كلمه وطبعا الانسان في حداثه سنه وطلبه تقول اهوج ده معروف مستبعد خلاص يبقى ارجع لعلماء الأمة ما تستقلش بالنظر وليه دي وانا بتكلم و... وكأنك الفقيه الكبير مش هتعرف تتكلم انت مش هتعرف تتكلم رغم انفك مش طعن فيك وفي ذكائك وفي فطنتك بس دي مسائل شرعيه كما ذكرنا بأدق من موازين الذهب رفع عليه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فالاستكراه بيلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب والمستكره ينفذ إرادة من استكره لا إرادة له وهذه رخصة لهذه الأمة وربنا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ولكن يبقى أن العزيمة في مواطن إظهار الدين أفضل وأولى من الترخص من الترخص إنهم يظهروا عليكم يرجموكم قال الزجاج معناه بالحجارة هرجموكم بالحجارة وهو أخبث القتل وقيل يرموكم بالسب والشتم وإن كان الرمي بالحجارة هو الأشبه بالصح طب ليه تفسروها بالسب والشتم وده وقت يقول لك رجم رجم وعي بالكلام بالسباب والشتائم السباب والشتائم ولكن هنا يرجموكم أو يعيدوكم في ملاتهم ده مسألة قتل دي مسألة قتل اللي هو الرجم المتبادر للذهن رجم بالحجارة ولأن الملك كان عازم على قتلهم على قتلهم والرجم عقوبة مخ... عقوبة مخالفة دين الناس اللي هي أشفى لجملة أهل ذلك الدين من حيث أنهم يشتركون في ليه؟ لأن هو الرجم ده هيكون أشفى لصدورهم ممن خالف دينهم لأن كل واحد هيرمي بحجر فيبقى أشفى لصدور الجميع أشفى لصدور الجميع وخصوصا ان دي مخالفة لدين مسألة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر الورق اللي هو العملة أو الفضة الورق أما الورق فالعبوا بها كيف شئتم اللي هي الفضة اللي هي الفضة طبعا المقصود بها العملة اللي كانت متداولة يوميا والعملة العادة قريب كانت إما ذهب وإما فضة حتى العادة قريب يعني انتوا كان في حاجة اسمها مش عارف البعض احيانا مصطلحات بتبقى غريبة جدا يقول لك نص فرنك سمعتم على الاقل البعض كبير في السن والبعض شباب ما سمعش لا نص فرنك ولا تعريبة ولا حتى مليم فممكن يسمع مليم واحنا عمالين بنتكلم ده مش ملايين ولا حتى ملاليم يستغرب قوي ده ما شافش التعريفة ولا الساغ ده اه شاف الجنيه بس فتح عينيه وتنزل العيال الصغيرة ما احنا كان الواحد ياخد المليم يكفيه اه يكفيه المليم يعني انا قعدت احسب حسبة 3000 جنيه في وقت في ال... حتى في اوائل الثمانينيات ده انا وجدتها تساوي عشرات الالاف والله دلوقتي سبحان الله فعلا 3000 جنيه كانوا يشتروا اشياء تجاب عشرات الالاف النهارده ايه اللي حصل ده واقع ده واقع فالحاصل كانت العملة في وقت مضى عبارة عن ذهب وفضة ذهب وفضة النص فرنك ده كان فضة وهكذا تجد عملات وكأن قيمتها محفوظة فيها الجنيه الذهب كان متداول كان شيء عادي ان الناس بتتعامل بالجنيه الذهب ده بالجنيه الذهب الدولار ده ده الدولار ده كان عليه وقت نص جنيه اللي بيساوي خمسة جنيه وشوية ده كان في وقت من الأوقات بيساوي نص جنيه الجنيه المصري كان يساوي سبع ريالات وتسع ريالات سعودي النهاردة الريال سعودي بجنيه ونص الريال السعودي بجنيه ونص ده كان الجنيه المصري بتسع ريالات بتسع بتسع ريالات الجنيه المصري وبعد كده طبعا تخفيضات توالد بقى بسبع ريالات بقى بستة بقى بخمسة بقى, بقى الريال بجنيه ونص دلوقتي الريال هو اللي بقى بجنيه ونص فالحاصل ان هنا بعثوه بالورق وهذا دليل على الوكالة وصحتها وقد وكل علي اخاه عقيلا عند عثمان وما فيش خلاف في صحة الوكالة ان واحد يوكل واحد في اتمام بيع في شراء في عقد صفقة ونحو ذلك والوكيل مؤتمن والوكيل ينفذ إرادة من وكله ويتصرف لمصلحة من وكله انتبهوا والله هو لو تعبيرات حتى ضبطتوها أو حفظتوها أو قيدتوها مهم جدا لأن بتعم بها البلوى والمخالفة الوكيل يتصرف لمصلحة من وكله لا لمصلحة نفسه لا لمصلحة وأحيانا واحد حتى تقول له وكيل أنت بيع لي البيت يجي واحد يغريه يجي واحد يغريه يقول له شوف أنا هدي لك أنت المليون دي ما ملاش قيمة دلوقتي هدي لك أنت المليون وقول له ان انت بعته مثلا ب 2 مليون ب 3 مليون وخلي مليون لجيبك فبتصرف لمصلحة نفسه ده أخوي ده بيتصرف لمصلحة نفسه مش لمصلحة اللي وكله لا ده المفروض ان هو حتى لما يساوم وهيبيع باربعة وخمسة مليون لجيب اللي اللي وكله مش لجيبه الخاص هو ما ينفعش وهتاخد أجرة الوكالة باختصار شديد باختصار شديد أجرة عامل أوكلك روح اشتري لي بطانية انت ساومت والراجل قال عشان خاطرك واس انت وشك حلو وانا البطانية دي ببيعها 100 بس حدها لك ب 80 انت عشان خاطرك تقوم انت واخد ال 20 وحاططهم في جيبك ليه؟ اصل هو تنازل لك عن 20 غلط انت تصدق الوكيل مؤتمن يصدق واللي وكله يديله اجره فقط انا لما وكلتك في شراء البطانيه هدي لك اجره الوكاله اجره مثل اجره عامل اجره المثل دي خمسه ولا عشره حدهم انما انت اشتريتها ب 80 تصدقني حتى لو كان الراجل بيبيع 100 وانت ساومته وعشان خاطرك نزلها ل 80 ما دي النهارده ده عشرات التعاملات داخله في المساله اللي انا بحكيها دلوقتي تجار وغير تجار ومتواطئين ونحو ذلك وهيبيع لك بسعر وياخد من التاجر بسعر وهو مش تاجر ما هو لو تاجر بيع واشتري يا اخويا واكسب مش حرج لو انت تاجر انما ده انا موكلك زي ما انت رايح السعوديه ورايح للمكان الفلاني اقول لك اشتري لي كذا بقيت وكيل ده خلاف الفكهان اللي انا بمر عليه هات موز بسأله أنا شريب كام من من الوكالة كسبت فيه عليا كام لا لا ما بسألوش كسبان كسبان ده تاجر ده إنما ابن اللي أنا بعته علشان يشتري لي شيء ده مش هيتاجر عليا أو في مصطلح الناس مش هيسمسر عليا ده ده مصطلح دارج دلوقتي مش هتسمسر عليا ده أنت ابن او انت اخويا وانا مكلفك تشتري لي الشيء الفلاني ما انتش تاجر وبالتالي تصدقني ولما تصدقني ممكن انا ادي لك اجرة الوكاية اللي برضو من القصص اللي محكي في الوكالة ان عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه واحد العشرة مبشرة بالجنة وكل أمية بن خلف بأهله وحاشيته بمكة أن يحفظهم وأمية مشرك والتزم في المقابل عبد الرحمن بن عوف لأمية بن خلف أن يحفظ حاشيته بالمدينة على جهة المجازاة للسنة ده هيحفظ أهل ده في مكة وده هيحفظ أهل ده في المدينة حتى وإن اختلفت الديانة والحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال كتبت أمية ابن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيتي بالمدينة فلما آآ آآ ذكرت الرحمن عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن بن عوف كاتبه فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن مشك كان أمية بن خلف مشك قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد حمرو عبد عمرو وذكر الحديث وذكر الحديث هذه هذه وكالة هذه وكالة والوكالة هذه يعني متفق عليها بين أهل العلم متفق عليها بين أهل العلم ويعني الحديث طال بنا نكتفي